بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين احنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنثوس الاصحاح العاشر الاصحاح العاشر بدأ بان معلمنا بولس بيفكر المؤمنين من كنيسة كورنثوس برحلة الشعب اليهودي في سيناء فقال لهم إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم والصخرة كانت المسيح لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر كنا قلنا أنه القصة دي قصة الخروج اللي موجودة في التوراة تمثل بشكل رمزي قصة حياتنا مع ربنا في العهد الجديد احنا كمان عدينا في المعمودية ورا ربنا يسوع له المجد هم عدوا ورا موسى احنا كمان شربنا الروح القدس في الميرون وفي الأسرار احنا كمان بناكل أكل روحي جسد ربنا ودمه احنا كمان بنتغذى على كلمة ربنا يسوع صخرة تبعتهم والصخرة كانت المسيح مع كل الامكانيات دي لازم الواحد يخاف لان بيقول لكن باكثرهم لم يصر الله وده اللي هيشرحه دلوقتي ليه في ناس بالرغم من كل العز ده ما وصلوش بيقول لانهم طرحوا في القفر هذه الامور حدثت مثالا لنا برضه الجزء ده يرد على الناس اللي بتقول ايه لزوم العهد القديم في ناس تقول ما كفايه العهد الجديد هو لازم نعرف العهد القديم الحقيقه زي ما علمونا الاباء ما تقدرش تفهم الجديد من غير القديم ولا تفهم القديم من غير الجديد هو كتاب واحد وان الامور الاولى اللي حصلت كلها حصلت مثالا لنا لان ربنا هو هو اللي كان بيعامل الناس دول هو اللي احنا بنعامله النهارده وهي نفس الخطة وإن كانت بشكل رمزي في حياة اليهود هي بشكل حقيقي مباشر في حياتنا احنا كمسيحيين إن كنا تعمدنا كنا بنتناول كنا عندنا كلمة ربنا في ناس ممكن تهلك بالرغم من ده كله امتى يهلكوا نشوف يقول هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب اللي يقرأ قصة سفر الخروج ويراجعها تاني في سفر التثنية وسفر العدد يلاحظ أن اليهود كانوا كل ما يمشوا شوية في سينا يرجعوا يقولوا إيه فين أيامك يا مصر فين العز فين الأكل الحلو ويبقى عندهم من نازل من السماء وبرضه مش عاجبهم وعندهم مية طالعة من الصخرة بشكل معجزي وبرضه مش عاجبهم فبدأوا يشتهوا الشهوات لما تدخل الإنسان تصرفه عن ربنا وتشغله عن أبديته ده اللي قاله معلمنا يوحنا لما قال محبة العالم عداوة لله لأن من أراد أن يكون منحبا للعالم قد صار عدوا لله وما في العالم إلا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة عشان كده تلاحظوا من الجزء ده كنيستنا بتحب تكرره في كل قداس تختم قراءة الكاثوليكون وتقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه فالشهوة لما تملك عقل الإنسان وقلبه تشغله عن ربنا يعني كان ربنا سيئهم ويقودهم وعمود سحاب وعمود نار قصاد عينيهم ومعجزات كل يوم ومع كل العز ده الشهوة غلبتهم وصرفتهم عن ربنا فأول تحذير لينا أنه اوعوا تكونوا اطمنتوا أن احنا بقينا مسيحيين ومؤمنين وما عادش في مجال لل- للخسارة أو الضياع لا لسه في مجال لأن لو الشهوة دخلت حياة الإنسان هتضيع كل البركات اللي في حياته طب إيه لزوم الكلام ده اللي بتوع كورنثوس بالذات بتوع كورنثوس كان يصيبهم دايما حتة كبرياء وثقة زائدة زي البر الذاتي حاسين ان هم ايه عارفين ربنا وبيتصرفوا صح ومش محتاجين حد يعلمهم الصح فابتدى يحذرهم يقول لهم كان اليهود اشطر منكم كانوا عندهم امكانيات كتير قوي وضاعوا لان هم اتكلوا على ذواتهم وافتكروا ان خلاص ملهمش عقاب وملهمش ضياع لا تكونوا مشتهين لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك والشهوه كانت ايه كانت اكل وشرب ولما وقعوا في شهوات الاكل والشرب دخلوا بعدها على شهوه الوثنيه طب وهي الوثنيه دي شهوه اصل شيطان الاوثان ما يكتفيش ان الانسان يعبد صنم انما يبتدي يشده في اتجاهات تضيعه خالص واللي يقرا منكم العهد القديم يلاحظ ان كل شعب وثني كان لازم يكون شعب منحرف تماما في الاخلاق وان جزء من طقوس عباده الوثن هو الزنا الراس الخليع اللي ينتهي بالزنا والشرب احيانا والخمر الكتير حتى ان عرف في, في الزمن بتاع بولس الرسول ان كهنه الاوثان كانوا سيدات يمارسن الزنا كجزء من العباده حاجه صعبه قوي فهي دايما الشيطان كده عارف ايه اللي يضيع الانسان انه ي- يعبد اله اخر وبعدين يسلم جسده للشيطان ويستبيح كل الخطايا كده يبقى الشيطان ملكه تمام والحكايه بتبتدي بشهوات ابتدت الاول باكل وشرب وراحه وتذمر وبعدين نغير ربنا باله اخر وبعدين طب وماله لما نعيش في الخطيه و- وتدهور حته بحته لغايه ما بقى الشعب المختار اللي كان المفروض شاف المعجزات والعجائب اكتر من اي حد اغلبه هلك. لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك. ازاي الواحد يقاوم الشهوات؟ احنا في يومين الصوم الكبير تلاحظوا الكنيسة بتشجعنا قوي على التصدي للشهوات وربنا يسوع له المجد بتجسده ترك نفسه للتجربة كإنسان لما سمح لعدو الخير انه يجربه الشيطان جه يجربه كإنسان بما يجرب به أي إنسان أول حاجة شهوة الأكل لأن ربنا يسوع جاع أخيرا جاع أخيرا بعد أربعين يوم صوم بحكم الناسوت فقال له ما تقول لي الحجارة دي تبقى أك- أكل تبقى خبز شكل الدعوة بريئة فش حاجة إنما هو هياكل من إيد مين هنا هياكل من إيد الشيطان هياكل من مشورة الشيطان أو هيطوع طاقته الروحية لخدمة جسده طبعا مأمورية تيجي يعني ما تجيش كده ده المفروض عكس كده ده الجسد يخدم على الروح مش الروح اللي هتخدم على طلبات الجسد فربنا يسوع له المجد علمنا المبدأ اللي نرد بيه على شهوة البطن أو شهوة الأكل قال له ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ربنا يسوع له المجد كان ممكن بقوة لاهوته ي- يطير الشيطان انما حب يجاوبه زي ما احنا ممكن نجاوبه عشان يعلمنا ازاي ننتصر فجاوبه بآية من سفر التثنية من الكتاب المقدس بمفهوم روحي نجاوب على الشهوات بمفاهيم روحية لما يجي جسدك ينقح عليك ويقول لك ما تاكل ما ترتاح قول له بص الحياة مش أكل وشرب الحياة الصح كلمة ربنا الحياة الأبدية مش مرتبطة بالغذاء الجسدي مرتبطة بالغذاء الروحي ما أنا ياما أكلت وهاكل إنما في الآخر الحكاية تراب إنما الأكل الروحي هيخلينا أوصل السماء كأن الواحد بي- بيشد على جسده بيقمع جسده زي ما علمنا بولس في الإصحاح اللي فات ويستعبده لحسن يضيعه بمفاهيم روحية لما حب يملى عينيه بشهوة العين وقال له أعطيك هذه الممالك جميعها إن خررت وسجدت لي قال له أنا عيني مليانة من السماء بص لفوق وقال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد برضه ربنا يسوع علمنا ازاي نغلب بطريقة روحية مش بطريقة معجزية لألا واحد يقول ما هو طبعا ربنا يسوع يقدر يغلب إنما أروح أنا فين التعبان الغلبان لا ممكن تغلب لأنه غلبه بآية والآية فيها مفهوم روحي اللي عايش مشغول بعبادة ربنا عينه مليانة مش هتزاغل العينيه ممالك الدنيا إنما اللي باصص تحت على الدنيا تستهويه ممالك الدنيا وخيراتها لأنه نسي العبادة ونسي السجود لله يغرق ويسجد للشيطان فالحكاية شهوات معلمنا بولس يقول لا تكونوا مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك هم لما وقعوا في الشهوات جابت رجليهم لتحت ضيعوا كل الأمجاد اللي عدوا عليه المعمودية بتاعت موسى والمية بتاعت الصخرة والمن بتاع السماء كل ده راح عليه كل ده ما فادهمش بسبب ان هم استسلموا لشهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة برضه يمكن تعظم المعيشة الشيطان حب يجرب ربنا يسوع له المجد بفكرة ارمي نفسك والملائكة تشيلك هيبقى منظر عظيم وكل الناس تسقف وحاجة مبهرة قال له لا تجرب الرب إلهك هو الواحد يرمي نفسه وبعدين يقول الملائكة تشيله هي الآية ما قالتش كده ده لو الواحد اتزنق الملائكة هتشيله إنما هنرمي نفسنا في التهلكة أو في ال- في الخ- في الخطية أو في الشر أيا كان وبعدين نقول ربنا فين كده بنجرب ربنا وكأن ربنا يسوع عاوز يقول له إيه أنا لا أجرب بتعظم المعيش أنا عيني شبعانة مش عاوز العظمة من النوع ده مجدا من الناس لست أقبل هو يعني أنا على لازم أنزل على ملايكة قدام كل الناس عشان الناس تصدق أنا جاي عشان أتصلب مش جاي عشان الناس تسقف لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك فرصة في الصيام أن كل واحد يراجع أكتر شهوة غلباء إيه يا ترى شهوة العين الكتاب يقول العين لا تمتلئ من النظر ما بتشبعش لما تقعد تبص في الفاترينات تلاقي ايه ستات عاوزين يمتلكوا كل اللي في الفاترينات اللي في السوق وما برضه ما تشبعش زي البطن لا تمتلئ من الشبع شهوة البطن لا تكتفي لكن في الآخر كل ده تراب لو العين شبعت بقراية الإنجيل وبالتوبة بدموع التوبة بالتأمل في الروحيات بالشفقة على الناس المتألمين هتلاقي العين دي مليانة الذهب والفضة واللبس والغنى ملوش قيمة كبيرة عندها لأنها عين شبعانة شبعانة بربنا كذلك شهوة البطن الإنسان اللي عمال ياكل كلمة ربنا في الصيام بيصلي قداسات كتير وبيقدم توبة ومطنيات وفرحان بربنا الأكل هيبقى آخر حاجة هياكل بس لمجرد إنه يقدر يكمل يومه إنما مش عايش طول اليوم بيفكر هياكل إيه ويشرب إيه لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك واحد من القديسين قال ليه ليه ما تبدلش الشهوة الأرضية بشهوة سماوية ليه ما تبدلش حب الخطية بحب ربنا الإنسان لما يحب ربنا جدا تتولد جواه شهوات روحية شهوات روحية ازاي زي ما عبر عنها ربنا يسوع وقال طوبى للجياع والعطاش إلى البر تصور معايا واحد جعان للبر جعان شهوة بقت شهوة يبقى جاي عنده نهم روحي عاوز ياكل الإنجيل أكل وعاوز الصلاة ما تخلصش وعاوز الخلوة ما تنتهيش ايه دي الحكاية دي ده شهوات بقت شهوة مسيطرة عليه واحد عاوز يخدم مستخسر الوقت في النوم والراحة مستخسر اليوم يخلص عشان ما يبطلش خدمة تحولت حب ربنا إلى شهوات بس شهوات روحية لغاية ما توصل مع واحد زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح هذه شهوة روحية هذه شهوة جسدية طبعا اللي زي كده غلب الشهوات الأرضية لا الأكل يفرق كتير ولا شهوات العين ولا حب التملك ولا العظمة الأرضية ولا المجد الباطل كل ده ابتدى خلاص يطفي جواه بقى عنده شهوات روحية شهوة خلاص النفوس شهوة الاستشهاد شهوة القعدة مع ربنا شهوة دخول السماء شهوات روحية وكما تفعل الشهوات الأرضية في الإنسان أنها تمتلكه وتسيطر عليه تفعل الشهوات الروحية أنها تمتلك الإنسان وتسيطر عليه تلاقي مثلا في أجدادنا قصص عجيبة عن ناس اشتهوا الاستشهاد بقوا يلفوا ورا الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين عشان يقولوا لهم احنا مسيحيين علينا الدور ما تموتونا بقى طب ايه ده وصلوا لكده ازاي استبدلوا الشهوات الارضيه بشهوات سماويه نرجع لشعب اسرائيل يقول لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك فلا تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منهم اليهود عبدوا الاوثان امتى اكتر من مره خلال رحله سينا الأربعين سنة بتوع سينا ورا موسى وأكثر من مرة في تاريخهم بعد استقرارهم في كنعان يعني الوثنية في حياة اليهود كتيرة قوي اللي يقرأ العهد القديم يكتشف أن النداء الأساسي لكل الأنبياء كان بالتوبة والرجوع عن عبادة الأوثان كل ما القاضي من دول أو النبي تنتهي حياته يرجع الشعب يزوغ ويعبد أوثان ويعملوا مرتفعات ويعملوا مذابح للأوثان وحتى وقت موسى مجرد غاب أربعين يوم ضغطوا على هارون يعمل لهم عجل ذهبي وبعدها بشوية برضه عبدوا أوثان مرة أخرى وتعلموا من الشعوب اللي حواليهم الوثنية كل لما يمشوا وموسى يغيب شوية يقعوا في عبادة الأوثان ووقت يشوع في آخر بعد ما مات برضه رجعوا للوثنية وقت صفر القضاء رجعوا للوثنية بعد سليمان الملك رجعوا للوثنية فإذا الشعب اللي بيقول على نفسه شعب مختار يستاهل اللي قال عليه ربنا يسوع كم مرة يا أورشليم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده كم مرة كم مرة أسامحكم وأقول خلاص هيعقلوا ويرجعوا وهم شافوا المر بتاع الوثنية وبعدين ما تفوتش يومين وترجعوا تاني تعبدوا الأوثان فهنا الكتاب بيقول لنا اوعوا تعبدوا أوثان يمكن في زمن كورنثوس الناس فعلا كان معروض عليها عبادة التماثيل فكان ممكن المسيحي من دول يرتد ويبقى وثن لما النهاردة التماثيل قليلة لكن في بدائل أشهر بديل لعبادة الأوثان هو الفلوس ما هي الفلوس وثن حاجة مادية تخلي الإنسان يخضع ليها ويفكر فيها ويسجد ليها ويتنازل عن مبادئه ويضيع عمره طب ما هي وثن ده ممكن الوثن يكون الجسد شهوة الجسد وطلبات الجسد يبقى كأن الجسد ده هو إله ده ممكن الوثن يكون العلم ممكن الواحد يعبد العلم عباده ويلغي ربنا ويسيب ربنا ويقعد بقى يعبد عقله وفكره ونظريات العلم وفي الآخر يكتشف إن الحاجات دي ما تدلوش لا راحة أرضية ولا سعادة أبدية الأوثان كتيرة ما هو الشيطان بيطور نفسه مع كل جيل يدخل يملى السوق أوثان جديدة والناس تشتري لا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب يعني إيه دي اتكتبت إمتى اتكتبت في حادثة العجل الذهبي لما رجع لما موسى صعد للجبل أربعين يوم وهو نازل ربنا قال له انزل يا موسى شعبك عمل عجل وبيعبده موسى ابتدى يدافع ويقول له رب سامحهم وربنا يقول له سيبني افنيهم يقول له لا يا رب تفنيهم ازاي يقولوا علينا ايه خرجتهم في الصحراء عشان تفنيهم في الآخر مش معقول طب عشان خاطر أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب حبايبك فربنا قال له طب حاضر نزل موسى نفس موسى لما شاف المنظر انزعج جدا وغضب غضبة شديدة ورمى لوحي العهد من ايديه كسرهم لانه ما كانش متصور مستوى الانحلال اللي وصلوا له يعني هو عمال يحاول مع ربنا على الجبل قبل ما يشوف المنظر بعينه يشوع كان معاه فبيقول له الظهر في صوت حرب في دوشة تحت قبل ما ينزلوا يوصلوا لتحت يمكن بيحاربوا يا إما صوت نصرة يا إما صوت كسرة كسرة بالسين يعني اتكسروا في الحرب قال له يا ريت يا ابني صوت نصرة ولا صوت كسر يا ريت الصوت ده صوت ناس فرحانة بالهزيم فرحانة بالنصرة ولا حزينة على الحرب ده صوت أوحش من كده دي أغاني الشياطين ده صوت التهليل والفرح والرقص بإبليس فلما نزل شاف المنظر كسر لوحي العهد وصرخ في الشعب قال لهم اللي معايا يجوا طبعا الناس لما شافت موسى رجعت لعقلها ناس كتير وحست بغضب ربنا فجم شوية من اللاويين اللي هم السبط المسؤول عن العبادة قال لهم كل واحد سيفه على أخوه اللي تلاقوه لسه بيرقص أو بيزني وحوالين العجل ما ترحمهوش لأن هم دول أعوان الشياطين اللي دخلوا الفساد ده كل الشعب هيفنى فطبعا ناس كتيرة جريت ودخلت خيامها واتلمت وتابت إنما كل اللي فضلوا دول كذا ألف نفس سكرانين وعريانين و... وبيرقصوا دول كلهم اللاويين قتلوهم وطلع موسى بعد كده ربنا يقول له مش عارف اقول لك ايه احنا فعلا نستاهل انك تفنينا انما شوف يا رب لو هتفني الشعب ده افنيني معاهم هو حاسس ان ربنا معاه حق فقال له لا اللي يغلط بس افنيه وبعد شويه يقول له طب انا مش همشي معاكم يا موسى تاني ما اقدرش امشي معاكم وانتوا الناس بتفكر بالطريقه دي قال له انا كمان مش همشي غير لما تفضل وسطينا شوفوا الدالة والعظمة والحب اللي بين موسى وبين ربنا والعند والقساوة والشهوة اللي مالية الشعب اليهودي فرق كبير قوي فهنا الكتاب يقول لنا شوفوا الناس دول بعد ما شافوا المعجزات الشهوات غلبتهم بقوا يعملوا حاجات ما يعملوهاش الناس اللي ما يعرفوش ربنا كلمة اللعب مش معناها بيلعبوا كورة كلمة اللعب كلمة فهموها اليهود في تفسيراتهم وما زلنا نفهمها على انه الرأس الخليع والزنا لأن ده جزء من ممارسة الأوثان فياكلوا ويشربوا الحاجات المحرمة كمان وفي نفس الوقت تنتهي بالزنا يبقى دي أول حاجة تضيع الإنسان إنه يستسلم لشهواته بالرغم من وجود كل الإمكانيات اللي عنده إمكانيات روحية يقول حاجة تاني ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23 ألف فمرة تاني وفي حادثة تاني بقول لكم اتكررت الحوادث دي مش مرة دول 40 سنة 40 سنة عيني غلبوا ربنا فيها برضو وقعوا في الزنا واستباحوا الزنا وبقت حاجة طبيعية أفكركم بمرة من المرات ده في آخر الأربعين سنة كمان مش في أول في مرة من المرات اللي كان فيها موجة من الإباحية بقوا الشباب ياخدوا البنات المديانيات أو المؤابيات اللي هي من القبائل المحيطة ياخدوهم يعشروهم ودي كانت مشهورة بلعام لو تسمعوا عن بلعام كان راجل عراف إنما كان ضميره واسع وده اللي الحمار اتكلم عشان يوبخه لأنه كان هو اللي أشار بالمشورة الشيطانية دي قال دخل وسطيهم البنات الشريرات يعلموهم الزنا يقوم ربنا يغضب عليهم هو عارف ف فمرة كانوا في عين الشمس بقوا الشباب يجيبوا البنات دول ويدخلوا على الخيام فواحد من من اللاويين كان اسمه فنحاس ابن اليعاذار ابن هارون حفيد هارون الكاهن ده بعد نياحة هارون بعد ما هارون راح السما فنحاس ده شاف المنظر اتغاظ جدا لقى شاب من ولاد الكهنة اليهود واخد بنته داخل على الخيمة دخل بالرمح وراه وموته هو واللي معاه ساعتها كان في وباء ماشي عمال يحصد في الناس الافات مؤلفه بتموت مجرد فنحاس عمل ال ال هذا الانتقام الروحي وقف الوباء وربنا طوبه لانه قال غار غيرتي يعني حس بقلبي وبالمرار اللي انا فيه على الخطيه واللخبطه اللي هم فيها دي طب ايه قيمه الكلام ده دلوقتي اللي بتوع كورنثوس او لينا لا ده له قيمه كبيره مش معنى رحمة ربنا الواسعة ومحبته اللانهائية ونعمته الكبيرة قوي في العهد الجديد معمودية وميرون واعتراف وتناول ووعد بالسماء ان الواحد يتدلع لا ربنا لسه هو هو اللي بيكره الشر بيكره الشر تمام ما ينفعش أبدا نهادن الشر لا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرين ألف ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة يعني إيه نجرب المسيح يعني نشك في ربنا يعني نتذمر على ترتيباته بدون إيمان ونقول له انت بس يا رب غلطان وانت بس مطلعنا الصحراء تبهدلنا احنا كنا في مصر كانت النغمه دي كل شويه فدي سموها تجربه ربنا بيجربوا ربنا ليه بيقولوا له مصر كانت احسن من كده واختيارك غلط احنا كنا مرتاحين مرتاحين ليه الكذب بس كنتوا بتصرخوا في مصر ده ربنا في اول لقاء مع موسى يقول له صعد صراخهم صوتهم دخل وداني فأنا نزلت لأخلصهم لكن بعد ما نسيوا بقى الكلام ده قالوا فين أيام العز عز إزاي حد طال يمشي مع ربنا في الصحراء ويشوفه بعينيه عمود سحاب وعمود نار البركات نازلة كده من السماء وبعد كده نقول فين ال... فين العز نجرب المسيح معناها ان احنا نتعامل معاه بعدم ايمان دي تزعل ربنا قوي ولما تذمروا قالوا نرجع تاني وكانوا هيرجعوا فعلا طلعت حياة سامة ابتدت تلدع الناس ويموتوا فموسى كعدته يجري على ربنا يقول له يا رب سامحهم ويقع على وشه كده يسجد للأرض ويصرخ ارحمهم يا رب وربنا يقبل دالة وشفاعة موسى كل مرة كل مرة لأن ربنا طويل البال جدا ورحمته واسعة والقديسين دول غاليين عنده المرة دي قال له تعالى نحلها بطريقة تاني اعمل يا موسى حية نحاسية وارفعها على سارية حاجة عمود عالي كده عشان اللي يبص على السارية دي اللي يبص على الحية دي يخف ما هو أصل علاج عدم الإيمان هو الإيمان لو واحد من اليهود قال إيه الكلام الفارغ ده خلاص هيفضل يموت في السم اللي دخل جسمه إنما لو صدقوا ولو في آخر لحظة إن الحية دي تشفي من الحية اللي لدعته هيخف كانت إشارة إلى موت المسيح له المجد لأن الموتة دي تشفي من الموتة دي يعني موت المسيح على الصليب يشفي من موت الخطية اللي في جسمنا وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد في يوحنا ثلاثة لما قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والقصة كلها كانت أولها إيه يجرب المسيح برضه ساعات يجرب المسيح دي يقصد بيها أن الواحد يمشي في الشر ويقول إيه لو ربنا موجود يبقى يمنعني أو لو ربنا عاوزني يبقى يشدني لا أنت هتجرب ربنا ما أنت عارف الشر وعارف الصح وعارف ربنا عاوز إيه لا تجرب الرب إلهك ترمي نفسك من على الجبل وبعدين تقول الملائكة تشيلك تروح مكان مش بتاع ربنا وتقول يبقى ربنا يقفله في وشي لا لا انت كده بتختار الغلط انت المفروض تهرب لا نجرب المسيح ولا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك تصوروا ان خطيه التذمر اتحطت ضمن الخطايا الضخمه جنب خطية الوثنية وجنب خطية الشك وجنب خطية الزنا اتحط التذمر في ناس ما بتحسبهاش خطية الشكوى والتذمر في ناس مش واخدة بالها ولكن دي تعتبر خطية شديدة لأن لما ربنا يدي كتير قوي يتوقع الشكر تقدير لما يلاقي بعد كل اللي بيعمله معانا الناس مش عاجبها الحال يبقى ما فيش ايمان يبقى مش شايفين ولا حاجه هم لو شايفين الخير اللي ربنا بيعمله مش هنبطل نشكر انما لما بعد كل اللي ربنا يعمله معانا نقعد نقول ليه واشمعنى ولو طب ده كل ده تذمر يزعل ربنا جدا تصور انت بتشتري هديه لشخص غالي عمال تفكر فيها بقالك شهور وحوشت لها جامد وتفننت في تجميلها وبعدين رحت تديها لصاحبنا ده كان رد حاله ركنها وقال لك طب وفين كذا وفين كذا وليه ما جبتش كذا و... ايه اللي يحصل لك بعد ده كله يصعب عليك ولا لا ربنا بقى له طويل بيدي كتير جدا لكن لما ما يلاقيش مننا غير التذمر ده معناه ان مفيش ايمان خالص فبيقول لا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك خلونا برضو نتعلم نشكر الشكر تدريب ما اكثر الوصايا اللي جت في الانجيل عن الشكر توصيات كتيره قوي عن الشكر يقول مثلا واشكروا في كل حين يقول واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم الشكر الكتير في آية ظاهرة تقول كونوا شاكرين الواحد لازم يشكر كتير ده مجرد الشكر علامة إيمان الشكر الكتير علامة إن الواحد فعلا عنده ثقة في ربنا وعنده حب لربنا ده في ناس بسطة فقراء حياتهم كلها تجارب لا يكف عن الشكر وفي ناس عندها خير أكتر من من توقعاتها وحياتها كلها تذمر الموضوع مش واقف على الفلوس ولا الصحة ولا السن خالص الموضوع كله واقف على القلب وعلى الإيمان انت مقدر اللي ربنا بيعمله معاك ولا كل شويه بتقول له بس انت يا رب مقصر معايا في كذا بعد كل اللي بيعمله ده مقصر ده الانسان اللي عنده ايمان يشكر حتى على التجربه يقول ده هي دي الدواء ده بيديني دواء عشان يشفيني من امراضي عشان يدخلني السماء ما تيجي تجربه جديده يقول ده ربنا كتر خيره كتر خيره على كده ده نستاهل اكتر من كده كتير قوي وفي واحد تبقى الدنيا ماشيه تمام وعمال يقفقف ويتذمر ويشكي هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور الحاجات دي اتكتبت عشان تنذرنا يعني الكلام ده فيه إنذار لما الواحد يقرأ قصة الخروج يخاف على نفسه يخاف لأن اللي ما بيخافش ممكن يغرق ويقع لما الواحد يخاف إذا كانت ناس عاشت مع ربنا وضاعت طب ده الواحد يخاف على نفسه يعني ايه انتهت الينا اواخر الدهور طب ما هو احنا لسه عايشين 2000 سنه بعد بولس اهو مقصود بيها في العهد الجديد احنا يا بتوع العهد الجديد طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع ده انبياء وابرار اشتهوا يشوفوا اللي احنا بنشوفه فقد انتهت الينا الايام يعني ربنا عدا عمل ده كله عشان احنا بتوع العهد الجديد نشوف الصوره كامله وواضحه فاحنا مطالبين باكثر منهم كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره يعني ان كان الناس دي لم تنجو على الخلاص اللي اتعرض عليها واهملته طب ده احنا عندنا خلاص اعظم جدا من اللي هم خدوه خلاص عملوا المسيح له المجد اله الكل بدمه طب احنا لو اهملنا هذا الخلاص كيف ننجو نحن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط ده خلاصة الجزء ده كله من يظن أنه قائم فلينظر فلينظر يعني فليحذر أن لا يسقط أنت واقف على رجليك اشكر ربنا بس خليك واقف وحاسب غيرك كان واقف ووقع مش معنى انك انت جوه ربنا وماشي مع ربنا انك تقول كده انا خلاص لا مش خلاص لسه خلي عينيك في راسك وخليك مصحصح ولسه ابليس بيجري وراك وعاوز يجيبك لاخر نفس خليك صاحي ما تخافش ربنا عاوزك تدخل السماء بس خليك واعي لئلا تسقط غيرك كان ماشي وقع غيرك بدأ ولم يقدر أن يكمل غيرك دعي لحياة القداسة زي يهوذا وفي الآخر خان وضاع لم تصيبكم تجربة إلا بشرية ساعات يجي الواحد يقول بس الحرب والإغراء أصعب من طاقتنا الامتحان أصعب من قدرتنا معلمنا بولس بيقول لا الحجة دي ما تنفعش اوعى تقول ان التجربة اعلى من مستواك ربنا عارف كويس عارف المستوى كويس صدقوني واحد من القديسين يقول ربنا لو ساب الشياطين تجربنا بكل طاقتها ما كانش حد يوصل ابدا ده ربنا عامل كل حاجة بحساب هو احنا اغراءاتنا او الحروب بتاعتنا زي حروب الناس الكبار القديسين لا احنا لو اتحاربنا الحروب بتاعت انبا انطونيوس كنا ضعنا انما ربنا بيحسب الحرب على قد كل واحد احنا لسه في اول السك يجيب لك حرب على قدك فما تقولش الحرب اصعب مني ده الامتحان بتاع المستوى بتاعك انت بس خدها جد الحرب دي اتعملت عشان انت تكسب مش عشان تخسر هو ربنا لو كان هيسيبها بدون قيود ما كانش حد نجح ابدا فالتجربه بشريه يعني ايه يعني ربنا حاسب كويس قدره الانسان ايه انما هذا التحدي او الامتحان ده على قدك الكلام ده بالنسبة لكورنثوس معناته ايه قال لهم مش معنى ان حواليكوا ناس عايشين في, في الزنا ان انتوا ما تقدروش تعيشوا في الطهارة لا تقدروا وما تقولش انا غصب عني لا التجربة بتاعتك بشرية وغيرك يقدر غيرك قدر في غيرك عايش في المجتمع قديس وطاهر فما تقعدش تقول كل الناس بتغلط انت كده بتهرب من المسؤولية انما التجربة اللي عندك دي بشرية في غيرك ما بيتعصبش زيك في غيرك ما بيتذمرش زيك اذا في غيرك في نفس ظروفك قدر يغلب فما تقولش التجربة صعبة قوي لم تصيبكم تجربة إلا بشرية يفسرها يوحنا ذهبي الفم ويقول يعني تجربة معتدلة وقصيرة المدى ما يسيبناش ربنا نتحارب حروب طويلة وقاسية قوي ما نقدرش عليه احنا مبتدئين وصغيرين وإيماننا ضعيف ولكن الله أمين تأكيدا للفكرة الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ربنا أمين أمين على وعده وعده إيه وعده أنه يدخلنا السماء عاوز ياخدنا السماء فربنا أمين في محبته لأولاده بيسمح لنا بامتحانات عشان نكبر مش عشان نخسر عشان نتنقى مش عشان نغرق ونضيع الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون عشان كده أي امتحان في حياتك اوعى الشيطان يقول لك أهو فين ربنا الطيب بقى اديك عمال تقول ربنا بيحبك وربنا طيب اهو سابك وامتحان اصعب منك قول له لا قول له الامتحان ده ليا مش عليا وفي وعد بيقول لي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ده مش بس كده مش بس التجربة على قدك ده كمان يعطي بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا يعني ايه يعني ربنا يحسب التجربة على مقاس كل واحد وكمان يسيب فيها منفذ يعني تدور على الحتة اللي تتنفس فيها يدي لك منها مخرج يدي لك فيها معونة ممكن المنفذ يبقى كلمة ربنا يا ما ناس دخلت امتحانات صعبة الإنجيل كان منفذهم بمعنى إيه يعني يدخل في مرض قاسي أو في تجربة جديدة يحب الإنجيل أو يتعلق بيه يرفع راسه ويبتسم تاني وإيمانه يشد حيله ويبقى مستني السماء ويغلب التجربة ناس تاني يبقى المنفذ هو الكنيسة يدخل الخدمة ويطلع كل طاقته في الخدمة وبعد ما كانت التجربة غلباه هو اللي غلب وبقى مقرب من ربنا وفرحان بربنا في منفذ ممكن المنفذ يبقى الأب الروحي لما الدنيا تسود خالص وتضيق وتضلم يجري على أبوه الروح يبقى المنفذ للسماء ياخد منه كلمة تعزية وكلمة رجاء ترفعه من اللي هو فيه يعطي مع التجربة المنفذ ربنا بيحسب كل حاجة ده ممكن تكون داخل التجربة الشديدة تلاقي شخص واقف معاك شخص ربنا بعتهولك يسندك وتقول هو ده المنفذ اللي ربنا بعته سيجعل مع التجربة المنفذ ليه؟ لكي تستطيعوا أن تحتملوا فربنا يحسبها عشان ما تبقاش فوق طاقتك تقوم تغرق خالص وفي نفس الوقت يدي معونة بشكل ما يعطي مع التجربة منفذ عشان كده الإنسان في التجربة يثق إنها ليه مش عليه ويصرخ لربنا طالب المعونة وطالب المنفذ ولا يقع في التذمر يغلب التجربة بالشكر أشكرك رب بالرغم من كل اللي بيحصل أشكرك رب لأني عندي إيمان أن اللي بتعمله صح مش غلط عندي إيمان بوعدك أن كل الأشياء تعمل معا للخير حتى لو أنا مش شايف كده بس اديني المنفذ اديني المنفذ كي أستطيع أن أحتمل أنا مش محتاج معونة الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان في نهاية الفصل ده أو الجزء ده رجع يكلمهم بمحبة أبوية تاني مع أن الكلام في نوع, نوع من التبكيت إنما بولس ده أب فقال لهم أنتوا برضو حبايبي أنا بقول لكم الكلام ده وبخوفكم مش لأني مش بحبكم أنا بخوفكم لأني بحبكم لأني خايف عليكم تضيعوا أنا لما بقول لكم انذروا نفسكم واحذروا من أن تسقطوا أنا بقول الكلام ده عشان بحبكم خلاصة الكلام اهربوا من عبادة الأوثان شوفوا الآية القديمة دي لا تكن لك آلهة أخرى أمامي قالت من 1500 سنة قبل ربنا يسوع ما زالت لغاية النهاردة محتاجين نسمعها لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لا تقم لك تمثالا معبودا ما تقومش لنفسك حاجة وتعيش عشانها وتركن ربنا دور كده لا يكون لسه في أصنام في بيتك ازاي يكون في أصنام في بيتك وانت مش عارف حصلت مع أبونا يعقوب أبونا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ده المفروض يعني احنا بنتشفع بيه دلوقتي إنما لما عاش في بيت لبان خاله لبان كان راجل ملوش في ربنا وكان في حياته أوثان بنت لبان اللي هي مرات يعقوب خدت تمثال من التماثيل وخبته عشان يعينهم في السكة ويعقوب مش دريان يعقوب المفروض بيتكل على ربنا وبيصلي لربنا مراته مراته مخبية تمثال في الشنطة في صنم في البيت في وسطك حرام يا إسرائيل ربنا بس بيستر على أولاده وخلى لبان يجري ورا يعقوب ويبكته يقول له انت سرقت الهي سرقت الهي ليه قال له الهك الهك ده ايه انا عندي الهي ما بيتسرقش قال له دور بس وشوف قامت هي مخبياه في في الجمل اللي قاعده عليه وادعت انها ما تقدرش تنزل عشان ظروفها الصحيه عشان عشان تحافظ على الصنم مرات يعقوب ايوه لان هو لا كان بيصلي ولا كان في الوقت ده بيعلم مراته واولاده حب ربنا دخل صنم في حياته وهو مش دريان وهو مش دريان وولاده كانوا هيمشوا في الوثنية فتر يقول الكتاب بعد شوية خدوا كل الأصنام دي وطمروها في الأرض دفنوها وراحوا كلهم بيت إيلي يسجدوا لربنا امتى هنعمل الخطوة دي ناخد كل الأصنام وندفنها في الأرض ونقول له ليس لنا إله غيرك بل رب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد لا الفلوس تفرق ولا المراكز ولا الناس ولا الجسد ولا الشهوات ولا حاجة هو ربنا بس الكل في الكل لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان المقدمة دي كلها كان ليها غرض انه في كورنثوس احنا قلنا كان في مشكلة ما ذبح للأوثان ان الجماعة المسيحيين اللي هناك كان ساعات تتعرض عليهم عرضين واحد يقول لهم ايه مش مؤمن تعالوا اتعشوا عندي فيروحوا فيعرفوا ضمنيا ان اللحمه دي اتذبحت على اسم واسم ودي اتناقشنا فيها من قبل كده ولسه هنناقشها تاني كمان في بعض غير المؤمنين كان يتجاسر ويدعيهم ان هم يحتفلوا معاهم بعيد الوثن وياكلوا قدام الوثن ما ذبح للوثن ما بقتش عزومة في بيت بقى بقت جزء من ممارسة عبادة الوثن فبعضهم بكبرياء قعد يدعي ويقول ايه مفيش وثن ولا حاجة دي مجرد مجاملة طيب يا سيدي لما تروح بيته وتاكل معاه ماشي تفوت ونقول مجاملة بس راعي ان محدش يفهمها غلط انما هتروح هيكل للوثن وتاكل ما ذبح للوثن وتفضل تقول دي مجرد مجاملة ومحبة يعني هتشترك في عبادة الوثن فبعد ما قال لهم اهربوا من عبادة الأوثان قال لهم بصوا بقى أحكي لكم موقف واحكموا أنتم أقول كما للحكماء هو بقى بيبكت بس بطريقة مهذبة هم شايفين نفسهم حكماء قال لهم طب أقول بقى للحكماء اللي فيكم اللي شايفين نفسهم ما بيغلطوش احكموا أنتم فيما أقول كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح شوفوا عظمة هذا القديس عشان ينفرهم من الخطية ابتدى الأول من أقدس حاجة في الحياة الروحية قال لهم انتوا بتقعدوا مع مين أساسا دلوقتي انتوا بتقعدوا مع المسيح له المجد على ميدة واحدة انتوا بتشربوا من كأس دم المسيح انتوا هتاكلوا جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح فقد شاركنا المسيح إله الكل جسده ودمه ينفع بعد كده نروح نقعد على ميدة شياطين ونشرب كاس الشياطين عشان كده ساعات احنا لما نيجي نعلم ولادنا حاجة نقول له حبيبي ينفع واحد يتناول ويطلع يرقص الرقص ده ولا يغني الأغاني دي بنبتدي من فين من أقدس لحظة نقول له اللي بيشوف المسيح وبيلمسه وبياكله ويبقى زيه زي الملايك ينزل يعمل زي ما الناس بتعمل انما لو قعدت تقول له يصح وما يصحش بس تطلع ضعيفه مش مقنعه انما لما تقول له كأس دم المسيح لا دي كبيره قوي دي فابتدى معاهم من كده قال لهم احكموا انتوا هو مش الكاس اللي بنشربها دي مش احنا كلنا مؤمنين خلي بالكم كلنا عندنا الاعتقاد انه شركة دم المسيح اتعجب ان الاية دي بالصراحة دي وهناك من ينكر انه دم حقيقي وهو لو دم كده وكده ايه قيمة الحجة اللي بيحطها بولس لو هي مجرد تمثيلية ايه قيمة المعنى اللي بيقوله بولس ما كانش دم حقيقي ومن هنا بيقول ازاي وازاي بعد ما تشرب دم المسيح تشارك في كاس شياطين الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح الخبز اللي بيكسروه نفس الإفخارستية بتاعتنا التناول بتاعنا موجود أهو من القرن الأول بمنتهى الوضوح ده حتى مش موضوع للمناقشة التناول ده بياخدوا حجة لمناقشة الخطايا لأن ما كانش حد مختلف أبدا في قضية جسد ده ودم حقيقي ما كانش حد بيناقش فهو مش بيناقشها بذاتها ده بياخدها حجة في موضوع آخر أليس هو شركة جسد المسيح يعني كل اللي بيتناولوا صاروا شركاء في المسيح في جسد ودم فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد يعني إيه معنى جميل قوي يقوله بولس الرسول إحنا لما بنتناول كأننا بنتحد كلنا بربنا يسوع ومش بس بربنا يسوع بنتحد بعضنا ببعض عشان كده تلاحظوا في القداس ابونا يقول ايه اجعلنا مستحقين نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا يعني احنا كلنا بالتناول بنثبت في المسيح وبنثبت في بعض كاعضاء في جسد واحد وعشان كده شرط التناول من شروط المحبة لو حد مخاصم ما يتناولش قبلوا بعضكم بعضا ثم تقدموا عشان تقدروا تتناولوا فهنا معلمنا بولس بيقول مش احنا الكتار بنبقى خبزة واحدة جسد واحد لأننا بناكل من الجسد الواحد عبر عنها واحد من القديسين بتعبير جميل وقال تلاحظوا ان القمح متنطور في الحقول حبات القمح كل حباية في دنيتها عشان يعملوا رغيف عيش يعملوا ايه الخبزة دي يجيبوا الحبات دي كلها من الحقول كل من عالمه وبعدين يطحنوها وبعدين يحطوا مية وبعدين يحطوها في النار وبعدين تطلع قربانة فعاوز يقول احنا كمان كده كل واحد جاي من حقله كل واحد جاي من فرديته من عالمه من أنانيته من ذاته وبعدين يحصل ايه نتعمد نتغسل كلنا بمية واحدة نتولد ولادة جديدة وبعدين نطحن في بعض بالمعمودية بالمحب بالتوبة بالمحبة بعدين نتصهر في النار نار الوصية ونار التجارب وبعدين نتقدم لربنا كلنا ذبيحة واحدة احنا كلنا مع بعض بقينا جسد واحد نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد فاحنا كلنا مسؤولين عن بعض وكلنا أعضاء لبعض بعضنا البعض كل ده بسبب التناول اللي بنتناوله لأننا كلنا بناكل جسد ربنا ودمه روح المسيح فينا كلنا وجسد المسيح ودمه فينا كلنا فبيخلينا كلنا كيان واحد جسد واحد للمسيح بعد كده تروح تشارك ناس غير مؤمنين جسدهم الواحد المقدم للشيطان بعبادة وثنية إننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد انظروا إسرائيل حسب الجسد هيديهم مثل تاني من حياة اليهودية زمان الكاهن اليهودي كان يعمل إيه لما كان يقدم ذبيحة كان يحرق جزء وياكل جزء هو وولاده الكهنة فكان بيعتبروه شريك المذبح ليه زي ما المذبح كل جزء من الذبيحة محروقة هو الكاهن كمان كل جزء منها فأصبح اسمه إيه شريك المذبح فبيقول الذين أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح طبعا شركاء المذبح وعشان كده تلاحظوا ان هارون ولاولاده والكهنه كان عندهم محرمات غير المحرمات الطبيعيه لشخص اخر الكاهن ما كانش يقدر يطلع يدفن ابوه او امه او ولاده ما يغسلش ميت ابدا ممنوع عليه ليه لانه مقدس ما يعملش حاجه نجسه بالنسبه لهم دي كانت نجاسه ففي ممنوعات عليه كتير قوي لانه شريك المذبح ده كل ده عهد قديم امال احنا بقى بتوع العهد الجديد اللي بنشارك المسيح ذاته له المجد ماذا اقول أأن الوثن شيء وما ذبح للوثن شيء هو عارف الحجة اللي هتتقال هيطلع له واحد من الفلاسفة يقول له ايه يا سيدي الوثن حاجة واللي اتذبح للوثن حاجة قال له بص بقى بلاش فلسفة ادينا قلنا الذبيحة بتاعت اليهودي هي نفسها بتخليه شريك المذبح واحنا ذبيحتنا الافخارستيه بتخلينا شركاء الرب يسوع له المجد ذاته وانت بقى عاوز تشارك في اكله الوثن في مذبح الوثن وتقول انا ملياش دعوه بيه يبقى الفلسفه دي هل ان الوثن شيء وان ما ذبح للوثن شيء زي عارفين ايه في موسيقى صاخبه اساسا اتعملت كجزء من عباده الشيطان النهارده الشباب بيغرموا ساعات بالموسيقى دي انما هي اتعملت اساسا لعباده الشيطان هذه متل ده والحاجات الشديده دي دي كانت جزء من البدعه الجديده بتاعت عباده الشيطان ومزعجه مزعجه بعدين يجي شاب يقول لك انا هسمع الموسيقى لكن مش هعمل حاجه غلط معاها هي الموسيقى اساسا بتحرك جسدك للغلط هي معموله عشان كده وكانوا بيغنوا عليها اغاني بتشتم ربنا اساسا فانت عاوز تفضل تمشي في السكه دي وتقول بس انا ملياش دعوه بالشيطان مالكش دعوه ازاي ده انت دخلت بيته ده انت بتقول له اتفضل اهلا وسهلا في بيتك زي واحد يقول ايه انا هروح للي بيضربوا الودع واروح للي بيفكوا العمل او يعملوا عمل واروح للي بيقروا الكف واروح مش عارف لمين وبعدين هرجع اصلي ترجع تصلي وتصلي ليه طب ما خلاص بقى ما انت رحت لناحيه الشياطين تستشيرهم وتاخد رأيهم واللي بيحضروا أرواح واللي بيعملوا بدل رحت هناك عاوز تفصل نفسك بعد كده عن الوثن انت دخلت في المعسكر بتاعه انت رحت برجليك للأسد المربوط الذي يجول ملتمسا من يبتلعه هتروح برجليك وتقول بس أنا أصلي ماليش دعوة ماليش دعوة إزاي هل الوثن شيء وما ذبح للوثن شيء ما تغلطش بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين إعلان صريح أن الوثنية عبادة شياطين لا الله فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب اللي هي التناول بتاعنا وكأس الشياطين القاعدة دي تخلينا كل الخطايا نفكر بالطريقة دي ينفع الفم اللي لمس جسد المسيح يكذب ما هو يكذب دي يعني بيكلم الشيطان بيخدم الشيطان ينفع اللسان اللي قاعد يسبح ربنا في القداس يطلع بره يغني للدنيا ما هو ما ينفعش ينفع القلب اللي انسحق في العبادة طالب الغفران يطلع بره يكره الناس لا لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين تتناول ازاي وانت قلبك ولسانك مش بتوع ربنا توب الأول نقي حياتك الأول وانت بتتناول بتتعهد ان قلبك ولسانك وفكرك ملك لربنا هتجاهد انك تحافظ على كل كيانك ملك لله الذي شربت كأس عهده انت تعهدت معاه مش عهد جديد هو بيديك دمه وروحه وانت هتديله ايه اقل من حياتك كلها لكن هتطلع تدي قلبك للدنيا بعد التناول طب ازاي تدي لسانك للغات الناس طب اتناولت ليه لان انت ليك عهد مع ربنا ما ينفعش تدي عهدك مع الشياطين للأسف في شعب بيتجاسر على التناول بقلب بيكره بلسان بذيء بفكر يشتهي الدنيا طب ازاي يحصل كده ده من رحمة ربنا علينا انه ساكت لكن التناول فيه خوف الشماس يصرخ في الشعب يقول اسجدوا لله بخوف واخر كلمة يقولها الشماس صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماوية تخلي كل الشعب يتقدم بخجل وخوف مش بنقول الناس ما تتقدمش بس بنقول للناس تتوب وتبقى قد العهد اللي بتتعهده قدام ربنا تاخد موقف من حياته انما واحد عاوز يدخل يتناول وهو ما زال يضمر الشر طب ازاي هو ربنا يعني بيضحك عليه ده فاحص القلوب عارف كل قلب فيه ايه انما القلب المكسور اللي يقول له رب ساعدني ما ارجعش للغلط يقول له تعال حبيبي خد النعمه وخد البركه الكلام ده يؤكد ان التناول موجود في الكنيسه من اول يوم وهو اغلى ما تملكه الكنيسه من اول يوم حتى ان معلمنا بولس بينقض التجاوزات الموجوده في المجتمع بحجه التناول بأمارة إن ليهم شركة في الجسد والدم فإزاي وإزاي يعيشوا عيشة الدنيا لست أريد أن تكونوا شركاء شياطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين أم نغير الرب نغيره يعني إيه التعبير ده بتاع الزواج لأنه الخطية تمثل نوع من الخيانة شبه الزوجية لأن المسيح له المجد بيتحد بينا إحنا كعروس وهو العريس كل النفوس دي تقدم ذاتها كعروس للمسيح فيبقى المسيح هو العريس يوم ما تدي قلبك للدنيا كأنك بتخون عريسك بتخليه يغير عليك بس غيرة صعبة هو انت هتغيظ عريسك هو انت اقوى منه عشان تروح تدي قلبك للشيطان هو احنا ايه عشان ربنا ياخد قلبنا احنا ما نستاهلش نديله قلبنا لكن يعني هنغيظ ربنا وندي قلبنا للدنيا ويبقى ربنا نفسه في قلبنا فبيقول لك انت بتعمل كده ليه انت بتغير ربنا يعني هو انت شايف نفسك اقوى من ربنا عشان تعمل كده كأن الخطية بالنسبة لنا احنا كناس لينا عهد مع ربنا تجرح محبة الله القضية مش في حجم الخطية هي كم تجرح قلب عريسك مسيح له المجد هو العريس عشان كده واحد زي العلامة أوريجينوس يقول في القداس الإلهي الجزء الأولاني تخطب الكنيسة لعريسها بالكلمة يعني إيه تلاحظوا كلمة ربنا الإنجيل والمزمور والبولس والإبراكسيس ربنا بيدينا كلمة زي ربط كلام العريس بيربط بيربط عروسته بكلمة ثم نتقدم للزواج يبقى الحتة الأولانية خطوبة وبعد كده جواز عشان كده دايما نقول احضروا الخطوبة اللي عاوز يتجوز ربنا يثبت فيه ده مش يتخطب الأول يتعرف عليه فلازم تحضروا من قبل الإنجيل تحضروا الكلمة عشان بعد كده ندخل على الاتحاد الحقيقي بالمسيح والثبات فيه فالعلاقة علاقة خاصة جدا ومقدسة جدا ما ينفعش بعد كده تبقى ملك للدنيا وتفضل ماسك العصاية من النص قلب في الدنيا وقلب في الشا... في الكنيسة أم نغير الرب لعلنا أقوى ربنا يدينا نعمة نعيش بقلب واحد مكرس لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين